بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا يزال الإنسان عالما ما دام في طلب العلم فإن ظن أنه علم فقد جهل ومع القلب مع الصمامات مع الدقات مع الشريان مع الخفقان مع السريان مع الجلطات مع الدعامات مع كل ما يخص القلب في الصحة والمرض يتجدد اللقاء ويتواصل نبض الحياة وفي ظلال رحمة الوارفة التي تمتد ظلالها من المحيط إلى الخليج وفي يوم تشرق شمسه على المحروسة بإذن الله بالسعادة والخير والهناء والأمن والأمان من رب العالمين يتواصل اللقاء والنهاردة هنتكلم عن وجع القلوب ويمكن أكثر القلوب وجعا كما قال السير مجدي يعقوب كبير الأطباء أطباء القلب العرب والمصريين السير مجدي يعقوب قال أكثر القلوب وجعا هي قلوب المصريين وقلوب المصريين هي الأكثر وجعا معنويا والأكثر وجعا عضويا وعن ألم القلوب وآلام الصدر والذبحات والجلطات يتمحور الحديث هذا اليوم في برنامج نبض الحياة والألم في الأصل أنه نعمة وليس نقمة في واحد يقول لي إزاي الألم يا دكتور يبقى نعمة وليس نقمة لأن ده جهاز الإنذار المبكر اللي المولى عز وجل عندما أراد أن يحصن القلب وأن يحصن الإنسان أو يحصن جسم الإنسان ضد الأخطار والعدوى والميكروبات والأمراض زودها بجهاز إنذار مبكر وهو الألم حضرتك لما بتكون مثلا سايق عربية وعندك التابلو فيه لمبة حمراء بتديك إشارة على أن الموتور فيه حاجة بتبدأ تركن على جنب وتبدأ تفحص وتشوف إيه سبب هذا الألارم أو هذا الإنذار ما بيكون عندك مثلا جهاز إلكتروني معين وفيه خاصية الألارم بينبهك أن فيه إيرور معين بتبدأ تدور وتشوف الألارم ده عبارة عن إيه فالألم هو الألارم أو الإنذار المبكر اللي المولى عز وجل زود به الإنسان والناس هيقولوا طب ليه الألم في الحياة قد خلقنا الإنسان في كبد أي تعب ومشقة يا أيها الإنسان لك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فالكدح والتعب والوصب والنصب والعناء والألم والمشقة والإجهاد دي حاجات يعني أيقونة للحياة الدنيا ويعفو الله عنا في الآخرة في جنات رحمته ومستقر رحمته التي لا فيها وصب ولا نصب ولا تعب ولا ألم ولا مرض بينما الدنيا الألم جزء رئيسي مكون للحياة الدنيا والمصطفى عندما قال حتى الشوكة يشاكها الإنسان يعني الألم أحيانا بيكون وسيلة للرحمة وللمغفرة يعني الإنسان يزداد حسنة ويخف ميزان سيئاته سيئة عندما يشاك الشوكة ذلك إذا صبر عليها ولم يجزع ولم يقلق ولم يتوتر وما يقول يا رب ليه كده مش معنى أنا بس اللي مبتلى بهذا الألم وألم الذبحة الصدرية من نفس الوصف ذبحة كأنه يذبح يعني بيجي لي ناس كتير قوي يقول لي طعنة السكين بحس إن في سكينة بتطعن في صدري ده بنسميه الوصف النمطي اللي هو زي الكتاب يعني لو رجعت مراجع الطب وكتب طب القلب التقليدية الضخمة التي لو رجعها طلاب الماجستير والدكتوراه في طب القلب هتلاقي بيسموه stabbing stabbing أي طعنة السكين حتى أنا بسأل بعض المرضى اللي بيجوا لي لما يقول لي أنا عندي زي طعن السكين أقول له أنت جربت قبل كده أن حد يطعنك بسكين يقول لي لا ومع ذلك يتفق كل المصابين بآلام الذبحة الصدرية النمطية بأن هو زي طعنة السكين هذه الطعنة من السكين بتكون في منتصف الصدر في الغالب لكن ممكن تكون متجهة يمينا ويسارا احنا بنتكلم على حالة نمطية بنسميها التيبيكال في الطب أي النمطية اللي هي زي الكتاب بتكون مصحوبة بممكن تسارع في نبض القلب أو تباطؤ في نبض القلب وأحيانا عرق غزير وأحيانا بيسمع في الكتف الشمال يقول لي كتفي بص من أول هنا بيجي لي الطعنة ألاقي كتفي تقل واصل لغاية تحت كأن حاجة تقيلة مش قادر أشيلها وصوابع إيدي الشمال تنمل جدا وأحيانا بيكون الكتفين وأحيانا لما بيكون الألم شديد بيوصل لهنا خنقة يقول لي حسيت إن أنا بتخنق حد بيخنقني في زوري كده رقبتي حد بيمسكني في رقبتي بيخنقني واحيانا الالم بيصعد للاسنان الفك السفلي كل ده تسميع من الالم بتاع الذبحه الصدريه ده الوصف النمطي احيانا بتيجي على هيئه حرقه زي حرقان يقول لي حرقان في فم المعده تحت في الابيجاستريك وساعات حرقان في منتصف الصدر بس بيبقى حرقان فظيع جدا في بعض المرضى يقدر يفرقوا من الحرقان بتاع حموضة المعدة لما الواحد ياكل مثلا حاجة حراقة أو أكلة تقيلة دسمة تعمل حموضة أو يكون عنده ارتجاع في المريء الحمض بيرجع للخلف عن طريق اللي هو الصمام اللي بين المريء والمعدة بتبقى زي حموضة زي ما يكون شارب حاجة فيها حمضية ده يواكل حاجة حمضة يعني فيها حموضة فده بيبقى حرقان شديد جدا هذا الحرقان المفروض ان هو يستجيب للقرص اللي تحت اللسان يعني مجرد ياخد القرص بيرتاح او لو جاله هو بيعمل مجهود مثلا طالع خمس ادوار ست ادوار مش طبيعته ان هو يطلع بهذا المجهود ومتعود يطلع في الاسانسير وفي مره لقى الاسانسير متعطل طلع على السلم لقى نفسه هو قبل ما يوصل الشقه بتاعته طعنت السكينه دي وكتفه الشمال تقل وعرق شويه وحس بخفقان او رفرفه ضربات قلبه سرعت شويه يحط قرص تحت اللسان او يرتاح على بسطة السلم اول بسطة السلم تقابله او يقعد يختفي هذا الالم في الحالة دي بنسميها قصور في الشريان التاجي مستقر او ذبحه صدرية مستقرة يعني ايه ذبحه ويعني ايه مستقرة ازاي تبقى ذبحه وازاي مستقرة الناس بتتخض جدا من كلمة الذبحه الذبحه هي الالم والقصور هو المرض يعني في واحد يقول لي يعني انا عندي قصور ولا عندي ذبحه اقول له بص القصور هو المرض والذبحه هي العرض يعني مثلا زي واحد عنده التهاب في الزور وعنده حرارة يبقى الحرارة هي العرض لكن السبب أو المرض التهاب الزور أو التهاب اللوزتين أيضا قصور الشريان التاجي ده المرض العرض بتاعه بيبقى هو الذبحة وهنستفيد بعد شوية عن أعراض الذبحة وعن المراحل بتاعتها لكن احنا دلوقتي بنتكلم على أنواع الألم أنواع الوجع التي تصحب مرض القلب وزي ما أنا قلت في بداية الحلقة قلوب المصريين الأكثر وجعا ليست الأكثر بس في الكمية والعدد لكنها الأعرق والأقدم تاريخيا وجعا يعني في دراسة جميلة جدا اتعملت ما بين جامعة الأزهر وإحدى الجامعات الأوروبية اكتشفوا أن أول مصاب بمرض الشريان التاجي أو قصور الشريان التاجي اللي بتبقى أعراضه الذبحة والجلطة وأحيانا والعياذ بالله السكتة القلبية المفاجئة هي أميرة مصرية تسمى أحمس ميريت أمون أحمس ميريت أمون دي أول مومياء من 3500 سنة لما فحصوا شرايين القلب بتاعتها بالكمبيوتر لو أن عندها تصلب في الشرايين وجلطات في الشرايين ورغم أن هي كانت بتعيش حياة يعني إلى حد ما رياضية وتأكل أكل نباتي وطبيعي لنا أصيبت بأزمات القلب وده بيوضح أن هناك أسباب كثيرة لأزمات القلب غير طبيعة الأكل وطبيعة الحركة هنتكلم عنها بعد شوية أحيانا الوجع بيأتي على هيئة نهجان أو طبق على الصدر يقول لي حجر قاعد على صدري نفسي اتكتم مش قادر أخد نفسي ويمكن القرآن وفي كتاب المولى عز وجل وصف آلام القلب أو أوجاع القلوب في أكثر من موقع وفي أكثر من موضع عندما قال عز وجل حتى إذا بلغت القلوب الحناجر فجعل الألم والوجع والهبوط القلب وصل لدرجة القلب وصل لمرحلة الحنجرة خنقت الزور وقال تعالى صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء المعروف من الطب الحديث الذي يصعد إلى الأماكن العالية والمرتفعات مثلا زي جبال الهيمالايا بيسموها high altitude syndrome متلازمة الصعود إلى الأماكن العالية بتقل نسبة الأكسجين جدا فبيحس بنقص في الأكسجين كأن في أعراض الذبحة فصدره بيبقى ضيقا حرجا مش قادر ياخد نفسه فده الوصف النمطي للذبحة الصدرية كما جاء في كتاب الله عز وجل الذي لا تخلق عجائبه أي لا تبلى ولا تنتهي معجزاته سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق والآيات في كتاب الله المقروء وفي كتاب الله المنظور اللي هو الكون وفي أهم ما في الكون هو الإنسان خليفة الله في هذا الكون أول اتصال اتصال
السلام عليكم وعليكم السلام أهلا يا محمد دكتور أنا عندي واحد 42 سنة أيوة والحساسية عمرها ما جاتني غير لما جيت السعودية الأول أحس اللي هي من مشغل من الأكسجين والمواد الكيماوية آه والحين ما اقدر اطلع سلم وباخد ب... ب...
مسافة؟
حاج الصيدلي عطاني بيو... بشراب وحبوب بي... بيو... اسمها بيو...
بتحسي بتزييع في صدرك يعني ولا نهجان ولا حتى تق...
هي صدري آه، من غو... لو شميت ريحه مطر هنا او ريحه غبار اي غبار او اي اه عندك حساسيه من الجو نفسه اه إيه، لو طلعت السلم منهض اطلع سلم 10 د- درجات آه.
منهض اسوي مجهود خالص ابقى نايمه في الليل في امان الله احس بالليل بكحه وضيقه في صدري امسك روحي راحت عشان في مطر احس حاجه خانقاني وكحه كتيره كحه كتيره و- واحس ان اليوم اخدت ال- الشراب قبل كده كنت والحاجات دي.
عايشه فين انا كنت في البحيره في مصر بس من يوم ما جيت السعوديه وانا احس آه، صدري- عمرك ما اشتكيتي من التعب ده عمري ما اشتكيت اصلا انا ما عندكيش جيت هنا الضغط؟
السعوديه 35 سنه عمري ما اشتكيت من الحساسيه ما عندكيش بس الضغط انا اشتغلت في مشغل آه، انت عارف م- كوك- مواد كيماويه اه طيب ما انت لازم تغيري بقى المكان ده واضح ان مش أنا هتتحسني دلوقتي خلاص سبت المكان بس خلاص المرض مسك مسك في صدرك بقى طيب عملت رسم قلب او موجات صوتيه على القلب وانا سويت شيء انا رحت للصيدلي عطاني حبوب و...
لا لا لا بص يا محمد ما ينفعش الكلام ده يعني قبل ما تاخدي ادويه للحساسيه وقبل ما تتشخصي من نفسك ومن الصيدلي انك عندك ربو شعبي او حساسيه في صدر اه عطاني أحياناً- حاجة اسمها للشعب اسمعيني بس.
الشعب الهوائيه اسمعيني بس أخده احيانا وأرتاح، بس بقيت احس ضربات قلبي ساعه ما اخده طيب سريعه هي بيسرع نبض القلب فعلا الدواء ده إيه، انا صحي باخده وبخس بس آه، احس دلوقتي جسمي بقى يرتعش امشي ر- ممكن رجلي- تتفضلي خلاص انا عرفت الحاله بتاعتك اتفضلي وانا هشرح الحاله بتاعتك طيب وبعد كده اسماء من كفر الشيخ ونجاوب على السؤالين ام اسماء ام اسماء من كفر الشيخ اهلا يا ام اسماء ايوه يا دكتور ازيك لو سمحت يا دكتور اه انا اخويا عمره 34 سنه 34 ايوه وكان دايما بيحس ب- بهبوط كده فراح له دكتور آه، عمل له اشعه اشعه موجات صوت وصوت.
موجات صوتيه ايوه مم.
والدكتور آه، بيقول ان في غشاء تحت الصمام الاورطي غشاء تحت الاورطي ايوه يا دكتور ده مولود بيه المفروض ده ايوه الدكتور بيقول ان هو مولود بيه بس إحنا- عامل ضيق في ال- الم- الصمام ايوه يا دكتور بيقول آه، ان في احتمال يكون في سيوله في الصمام او حاجه زي كده اه بيعمل له اعراض ايه بقى هبوط آه، هبوط دايما يا دكتور وعدم ال- القدره على الشغل ده غالبا هيحتاج جراحه طب يا دكتور آه، في دكتور بي- قال لنا ان مطلوب آه، قسطره استكشافيه وبعد منها يعملوا استئصال لل- هو للغشاء 34 سنة ممكن ما نعملش قسطرة تشخيصية عادة بنعمل القسطرة التشخيصية بعد سن ال 40 احنا ممكن نعمل له زي multi slice CT اللي هو مسح مقطعي متعدد المقاطع بالكمبيوتر على الشرايين التاجية مسح متعدد المقاطع بالكمبيوتر على الشرايين التاجية نشوف شرايين القلب ونشوف بقية الصمامات وبعد كده يتحضر لجراحة قلب لاستئصال آه، هذا الغشاء ودي عملية سهلة ان شاء الله آه، بس لازم نطمن ايضا على عضله البطين الايسر يعني ما قلتليش العضله شكلها ايه كفايه عضله البطين الايسر طيب آه، بالنسبه ل يعني طالما بدانا باجابه السؤال الثاني بتاع أم اسماء اخوها اللي اكتشف عند سن 34 ان في شويه هبوط وضيق برضه في تاخر يعني في اكتشاف المرض يعني ده مرض خلقي انت مولود بيه يعني اكيد الاعراض عندك بقالها سنين ومع ذلك ما فكرتش تروح لطبيب قلب متخصص وتشوف السبب ايه يعني مهم جدا آه، في القلب الاكتشاف المبكر والامراض الخلقيه تبدا منذ الولاده آه، ازاي تفضل لغايه سن 34 لغايه ما تكتشف ان عندك غشاء تحت الصمام الاورطي وبدا يعمل لك الهبوط اكيد الهبوط كان موجود من قبل كده واحيانا بيبقى بالكشف الكلينيكي بالسماعه ما بيظهرش وتظهره الموجات الصوتيه لما عمل الموجات الصوتيه اظهرت وجود هذا الغشاء اللي عامل له الهبوط حكايه قسطره على الشرايين التاجيه في سن اقل من 40 عاده احنا بنعملها اكتر من 34 سنه في الحالات اللي هي يعني اكتر من 40 هي 34 يبقى تحت ال 40 اكتر من 40 سنه في الناس اللي هيعملوا عمليات مش في الشريان يعني مثلا واحد عنده صمام هيعمل عمليه في الصمام او عمليه مثلا في الشريان الاورطي والتاجي لازم نكتشفه قبل ما ندخل الجراحه عشان لو في ضيق في الشريان التاجي يبقى هيعمل عمليتين في نفس الوقت هيصلح الصمام اللي هي العمليه الاساسيه ويضيف رقعه او توصيله او كوبري على الشريان التاجي يبقى ان شاء الله انت هتحتاجي غالبا آه، آه، مسح متعدد المقاطع بالكمبيوتر على الشرايين التاجية لحالة أخوكي وبعدها يتحضر لجراحة استئصال الغشاء تحت الصمام الأورطي اتصال جديد من السعودية محمد السلام عليكم عليكم السلام أهلا يا أبو حميد ازيك يا دكتور جمال أهلا بحضرتك
ال- انا عندي ال- ال- المدام بتعاني من ضيق وارتجاع في الصمام المدرالي ضيق وارتجاع في الصمام عندها كام سنة
31 31 سنة الضيق بسيط والارتجاع بسيط ولا شديد اي اي بسيط بسيط نعم هو ال INR اخر آه، آه، تحليل واحد واحد من عشرة واحد واحد من عشرة دي السيولة
هو هي كانت حاليا كان في الشهر الثاني في الأ- في الحمله يا دكتور قبل الحمله كانت ماشيه بال Marevan وبعد الحمله طب ليه بتاخد ال Marevan واذا كانت الضيق بسيط
هو هي حاليا الدكتور كتب لها على الحقن آه، Clexane 8 مللي خليك معايا بس 202.
هي عاملة عملية في الصمام ولا ما عملتش لا لسه ما عملتش طب بتاخد ادوية سيولة ليه
هو الدكتور كان كاتب لها على دوس سيوله عشان خاطر اللي هي ال- الارتجاع ما يسببش جلطات لا في الدم لا استنى بس لو ما فيش لو ما في ذبذبه أذينية واختلال في كهرباء القلب أو ارتجاف الأذيني أو تسارع الأذيني لنبض القلب حسب التسمية والترجمة اللي هي بالإنجليزي atrial fibrillation مع الصمام الميترالي لا داعي لأدوية السيولة أدوية السيولة هديها لو في الذبذبه الأذينية ديت ظهرت في رسم القلب يبقى هدي أدوية السيولة لو في لا قدر الله اسمعني بس لو في لا قدر الله ظهرت جلطة في الأذين الأيسر أو جلطة داخل القلب في الحالة دي هدي أدوية السيولة لو أنا غيرت الصمام الميترالي بصمام صناعي بعد جراحة القلب المفتوح هدي أدوية السيولة لو واحد جات له جلطة طرفية في الأوردة العميقة ودي بتحصل في البنات أو الستات ممكن هدي أدوية السيولة لكن بدون جلطة في الأوردة الطرفية وبدون جلطة داخل الأذين الأيسر أو داخل حجرات القلب وبدون ارتجاف أذيني وبدون استبدال للصمام الميترالي لا داعي ولا مكان ولا موقع ولا محل لأدوية السيولة في الحالة بتاعت المدام بتاعتك وحرام ان هي تاخدها وتعرض نفسها لخطر المشاكل الجانبية بتاعت أدوية السيولة في خلال الحمل فلازم مراجعة طبيب القلب المتخصص وتقول له حضرتك بتديني دواء السيولة ليه لو ما كانش فيه دواء آه، داعي لهذا الدواء يبقى يوقف فورا ويستبدل مثلا بالاسبرين اللي ما فيش منه اي اعراض جانبيه ومش محتاج لا متابعه بتحليل السيوله ولا متابعه آه، آه، باي طريقه اخرى وطالما جبنا سيره الاسبرين اسبرين للاطفال الحقيقه في دراسه حديثه لسه نازله قريبا آه، بتقول ان الاسبرين بالجرعات القليله اللي احنا بنديها لحمايه الشريان التاجي بيعمل ايضا وقايه من مرض السرطانات الخبيث والعياذ بالله يبقى الاسبرين مش بس بيمنع جلطات القلب لكن بيمنع السرطان وده هذا الدواء الذي لا تنتهي أسراره ولا تنتهي عجائبه واللي هو بقى له أكتر من آه، 200 سنة ومع ذلك كل شوية بنكتشف له المزايا والفوائد الجمة يعتبر الصندوق الأسود بتاعه لم يفك بعد والشفرة بتاعته لم تحل بعد الأسبرين كل شوية نكتشف له ميزة كبيرة جدا وأسبرين الأطفال لكن أنا أنصح في أسبرين الأطفال وفي معظم الأدوية أن تكون تحت إشراف طبي يعني برضو ما ينفعش إن أنا مثلا قلت معلومة زي كده أبص ألاقي كل واحد بقى راح يجيب الأسبرين بتاع الأطفال واللي أنا باخدها وقاية ما أنت قلت إن هو بيعمل وقاية أوكي هو بيعمل وقاية بس قبل ما تاخده لازم تراجع الطبيب بتاعك عشان تطمن على وظائف الكبد ما عندكش سيولة ما عندكش قرعة في المعدة ما عندكش حموضة ما عندكش ارتجاع في المريء في الحالة دي ممكن تاخده آه، بسلامة وعافية قبل ما أخد الاتصال بس لازم أجاوب على أم محمد اللي انتقلت إلى السعودية وبدأت تعاني من أعراض الحساسية أو اللي هي الربو الشعبي حسب تشخيص الصيدلي وتشخيصها يعني هي لم تعرض نفسها على طبيب أمراض صدرية ولا طبيب قلب ما ينفعش يا محمد الكلام ده لازم طبيب متخصص يفحصك ويعمل لك رسم قلب وموجات صوتية على القلب وبعد كده تتضح ان ال- الضيق اللي في الشعب الهوائي ده ده سببه مش القلب يبقى نبدأ نفكر في أدوية الحساسية لكن أحيانا كثيرة بنجد ان امراض القلب تظهر على هيئه تزيئه وبنسميها كاردياك ازمه يعني ساعات الازمه القلبيه بتختلط مع الازمه الصدريه بتاعت الشعب الهوائيه في حالات كتيره جدا بتقعد وانا شفت عن نفسي حالات كثيره جدا قعدت سنه واثنين وثلاثه تتعالج من ربو شعبي وبعد كده اكتشفت ان هي ازمه قلبيه نتيجه تمدد في عضله القلب وتضخم في البطين الايسر وكل الادويه اللي اتخذت وكل الوقت اللي ضاع ده كان بلا فائده نتيجه عدم العرض على طبيب متخصص فاي نهجان او تزيئ في الصدر دي مسؤوليه تخصصين تخصص الصدر والقلب لازم بتاع الصدر يشوفك ماشي لكن أيضا بتاع القلب لازم يشوفك عشان يحدد وظائف البطين الأيسر إذا كانت هي السبب في النهجان أو آه، الضيق في الشعب الهوائية أو التزيئة اللي بتجيلك اتصال جديد خالد خالد من الجيزة أيوة خلود طيب الاتصال فصل شعبان من ده سنة شعبان من الأردن اه تمام يا فندم أهلا يا شعبان اهلا وسهلا بك أهلا بك يا شعبان.
أخبارك عامل إيه؟
ازي حضرتك لو سمحت بس ممكن اسال حضرتك سؤال بس؟
اتفضل يا شعبان احنا قاعدين هنا عشان ربنا آه، يخليك.
يعني لله نحتسبها جلسة لله تعالى جزاك الله كل خير.
نتلقى فيها الاتصالات والاستفسارات عن عندي القلب طفلة بس عندها سنة بتاخد نفسها بالعافية والدكتور كان كاتب لها على نفس بتاخده والكلام ده يا دكتور هي عندها حساسية في صدرها اه اه بالظبط كده يا دكتور ايه اعراض مثلا ايه اعراض المرض ده ولا ايه؟
لازم تعمل لها برضه موجات صوتية على القلب يا شعبان لأن أحيانا الأطفال بيكون الحساسية والتزيق والنهجان سببه مرض خلقي في القلب قبل ما تقول إن هي حساسية وقبل ما تقول إن هي الشعب الهوائية اللي تعبانة أيضا مهم جدا لأن أعراض ال- الأطفال بتبقى فعلا متشابهة ومتشابكة ممكن تختلط على ناس كتير من المتخصصين فمهم جدا تطمن على القلب بتاعها وتطمن إن مفيش ثقب بين الأذينين بين البطنين تمام، يعني انا ب- اعمل لها موجات صوتية اللي موجات هي أشعة صوتية تلفزيونية على- الإيكو اسمها echocardiography بالإنجليزي وإحنا بنترجمها بالعربي أنت عارف اللغة العربية لغة غنية ثرية فتبص تلاقي آه، ناس طب.
يقول لك موجات صوتية على القلب أشعة تلفزيونية على القلب ماشي.
موجات الإيكو كل حاجة واحدة بتصور شرايين القلب بتصور صمامات القلب بتشوف آه.
الأورطة شكله إيه بتشوف فيه ثقب بين تمام الأذنين يا بين دكتور، البطنين تمام، ماشي.
وبناء شكراً عليها لحضرتك.
تقرر إذا كانت دي فعلا آه، حساسية بس تبقى علاجها سهل أو ربو شعبي أيضا وهو نفس الترجمة يبقى علاجها سهل أو لا قدر الله سببها مرض خلقي هي اتولدت بيه هي أنتم قرايب أنت والمدام بتاعتك طيب يعني مهم جدا آه، في حالات الأطفال أيضا في حالات النهجان لازم نتعلم الطريقة العلمية في التشخيص وأول هذه آه، الخطوات للطريقة العلمية في التشخيص ان انت ما تقفزش الى نتائج يعني انت كواحد بتشتكي من عرض او عندك طفل او اخ او صديق او قريب بيعاني من عرض من الاعراض ما بتروحش كده على الواقف في الصيدليه وتقول له اديني حاجه مش عارف ايه مسكنه حاجه للكحه حاجه للتزيئه دي حساسيه يعني ح- كلمه الحساسيه دي انا بعتبرها زي كلمه البرد كلمه حساسيه وكلمه برد انا بسميه الحساسيه المفترى عليها والبرد المفترى عليه اي حاجه حساسيه اي حاجه برد ده عنده برد في المعده ده عنده برد في الزور ده عنده برد مش عارف ايه فكلمه البرد وكلمه الحساسيه دي كلمات بيساء استخدامها وفي احيان كثيره بيكون التشخيص حاجه تانية خالص وياما حالات انا شفتها في معهد القلب وشافها كتير من الدكاتره وكانت مشخصه ان هي برد في الصدر وبرد في مش عارف في العضلات ووجع في العضلات وكان يتضح ان هي ازمه قلبيه وان هي جت متاخره واتاخرت عشان راحت لواحد قال لها ده عندك ب- برد في صدرك وادهني بمرهم مسكن وخدي حقنه مسكنه وفي الاخر آه، تبين ان هي ازمه في القلب فاي وجع في منطقه الصدر انا حتى ساعات يعني بضايقها على النواب والاطباء حديث تخرج اقول له بص اي الم يبدا من هنا من عند الزور لغايه سره البطن بعتبره القلب الى ان يثبت العكس يعني لازم تستبعد وجود آه، جلطه في الشريان التاجي او ازمه قلبيه الى ان يثبت العكس ويتضح ان هو حاجه تانية وفي الحاله دي هتبقى حاجه اخف ضررا اقل وطأه يعني آه، اكثر آه، استجابه للعلاج من الازمات القلبيه لو اتضح ان التشخيص ان هو ازمه قلبيه تم التفريط او التلكؤ او آه، تم العدول عن تشخيصها بالطريقه العلميه السليمه واللجوء الى النتائج آه، دون آه، المشي بطريقه علميه ممنهجه آه، بناء على مقدمات منطقيه وابحاث مسلسله بطريقه آه، آه، مرتبه جدا تصل الى التشخيص الدقيق اتصال جديد نهى أيوة السلام عليكم ازيك يا نهى ازيك يا دكتور اخبارك يا نهى الحمد لله سلامتك سؤال ليكي ولا لوالدتك ولا لا لا أخويا اخوكي كويس ال- التواصل الارحام والعلاقات الاسريه القويه يعني النهارده الام بتدور على بنتها وواحد بيتكلم على اخته وواحد على مراته وواحد على بنته طيب انت دلوقتي عن اخوك اخوك عنده كام سنه عندي 22 سنة 22 سنه طيب ايه مشكلته
آه، هو كان- مدخن ولا غير مدخن في الاول لا لا مش مدخن مش مدخن طب كويس
هو كان فترة بي- بيشتكي يعني بقلبه وبعدين آه، عمل رسم قلبه ما ظهرش فيه حاجة آه.
عمل آه، اللي هي الأشعة ال- موجات الصوتيه اه الموجات الصوتية مم.
ظهر عنده آه، ارتجاع في الصمام المترالي إيه الدرجه بتاعته كام اصل كلمه ارتجاع دي كلمه مفتوحه جدا ممكن تبقى حاجه هو- بنسميها هو تريفيال الدكتور اداله علاج لمدة شهر ونص وبعدين قال له وقفه بص يا بس نهى.
هو تعبان بص يا نهى ارتجاع الصمام الميترالي ده بيبدأ بحاجة اسمها trivial trivial يعني حاجة لا تذكر حاجة يعني sorry في اللفظ تافهة ودي بيشوفها بس الدكتور بتاع الموجات الصوتية لأن أجهزة الموجات الصوتية أجهزة حساسة جدا يعني ساعات أنا ما بسمعهاش بالسماعة لما بيكون ارتجاع له قيمة وله تأثير وله أهمية صحية ومرضية وباثولوجية على قلب المريض دايما السماعة بتكتشفه لكن الارتجاع اللي هو آه، يا دوبك بالجهاز بتاع الموجات الصوتية بالمجس بنسميه ال probe اللي هو transducer اللي هو دقيق واللي هو حساس جدا ولقط حتة ارتجاع بسيطة لا هي مأثرة على حجم الأذين الأيسر ولا مأثرة على البطين الأيسر ولا مأثرة على عضلة القلب في الحالة دي هيبقى حاجة بسيطة جدا آه، لا يتم التعويل عليها ولا تكون هي المسؤولة عن المشاكل بتاعته أعتقد نسبة كبيرة جدا من الحالات اللي هي بتتشخص عندها ارتجاع في الصمام الميترالي وخاصة الناس اللي عندها ارتخاء في الصمام الميترالي بيتولد عندهم نوع من القلق والفوبيا وال anxiety القلق والتوتر والانفعال الشديد الذي لا يزول لان هو كل عيادة بيروحها يقول له ده انت عندك ارتجاع في الصمام فيبدا العقل الباطن يقول لك انا مريض قلب تبدا ت- تظهر حاجه اسمها ال psychosomatic disorder اللي هو ارتباط الحاله النفسيه بالحاله الجسميه ويبدا العقل الباطن يجيب له اعراض القلب كلها يحس بوجع في الصدر ويحس بخفقان يحس بنهجان رغم ان هو ال- المرض اللي عنده مرض خفيف جدا وبسيط جدا ويمكن تلافيه ويمكن السيطرة عليه بقليل من الأدوية وبقليل من الملاحظات يعني هل هو قال له ان سبب الارتجاع روماتيزم في القلب ولا آه، ارتخاء في الصمام النترالي طيب طيب نشوف محمد من السعودية وبعد كده ن- نكمل الكلام مع نهى وحالة اخوها بتاع ارتجاع الصمام ايوه محمد السلام عليكم دكتور جمال عليكم السلام هو بس كان صديق صغير بس اللي قال لحضرتك في ال- انا كنت حضرتك من شويه اه ال- ال- الضيق اللي هي في السن المترالي عند المدام وضيق آه، آه، بسيط لكن ال- الارتجاع نسبته متوسطه وعندها رصاصه اذينيه ايوه بس يبقى انت هي بتاخد عشان الايه الرفرفه الاذينيه ده الكلام المظبوط انا قلت لك لازم يبقى في اختلال في كهرباء القلب عشان تاخد دواء السيوله لكن مجرد الضيق والارتجاع في حد ذاته مش مبرر لاعطاء ادويه السيوله في الحاله ديت كان خط- هي وصلت الشهر كام دلوقتي في الحمل هي في الثانيه يا دكتور كانت بتاخد قبل الحمل كانت بتاخد ال- المريفان خلاص تاخد الكليكسان لغايه ما تعدي اول ثلاث شهور لغايه اول ثلاث شهور وبعد كده ترجع للماريفان لغايه قبل الولاده باسبوعين نعم حولتين اثنين كانت بتاخد حولتين اثنين يا دكتور واحدة اه حونتين هي وزنها كام كيلو اكتر من 60 90 تقريبا 90 يبقى لازم تاخد الكليكسان ال 80
80 80 مللي ساعة.
اه 80 كل 12 ساعة حقنة عضل كل آه، تحت الجلد حقنة تحت الجلد بتيجي السرنجة جاهزة بتحطها في الجلد بتاع البطن احسن حاجة تحقنها في البطن في جدار البطن عشان ما تعملش تجمع دموي وما تزرقش وما تعملش هيماتومة زي كلكعة كده فاعملها في آه، جدار البطن احسن يعني اديها لها في البطن احسن معلش تستحمل ال- ال ال 20 آه، دلوقتي هي في شهر كام قلت لي؟ شهر الثاني الثاني يعني فاضلها كام على نهاية الثالث 40 يوم مثلا هي فاضل لها حوالي شهر ونص تقريبا يعني شهر ونص يعني 45 في 2 يبقى 90 حقنة يبقى تستحمل ه... تستحمل آه، 90 شكة ديت في ميزان حسناتها ان شاء الله انا لسه بقول الالم حتى الشوكة يشاكها المؤمن يعني بتكتب له حسنة وترفع عنه خطيئة فهي تستحمل الشكشكات ونعم ديت بالله. لكن لكن ما تستمرش بالحقنه يا دكتور لنهايه فتره الحمل
آه، لا ده ان شاء الله مش هيأثر على الحمل وهتستمر بإذن الله وبعد الشهر الثالث ممكن ترجع لدواء الماريفان ومفيش منه قلق بعد كده وان شاء الله ربنا يطمنا عليها ويتم الحمل والولادة بشكل طبيعي جدا بإذن الله شكرا تعالى جزيلا يا دكتور ربنا يرفع قدرك ربنا يخليك يا رب طيب آه، هننتقل دلوقتي إلى فاصل قصير وارجعوا عشان نجاوب على الأسئلة الكثيرة المتواردة على نبض الحياة فاصل قصير ونعود
أوسكار تي في شوب اسم يعني الثقة دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار جيت فري كما نسميه في عالم الطب ال GIT او gut هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها القولون العصبي سوء الهضم سوء الامتصاص الانتفاخ والغازات التقلصات المعدة العصبية الإحساس بالامتلاء التجشؤ وكثرة التجشؤ الإحساس بالقيء والغثيان فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي آمن جدا لمرضى الضغط والسكر جيت فري نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى أن هو يعالج كل هذه الأعراض جيت فري مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد التخلص من الدهون الزائدة على الكبد تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد تنشيط الكبد واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه ال Kupffer cells وبالتالي أيضا نستطيع أن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس سي اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر آمن وفعال وطبيعي 100% مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100% جيت فري لك ولأسرتك جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء مع جيت فري اخترنا لك تاجك جيت فري راحة بلا حدود قن إنه انتصار اتصل نصلك أينما كنت Oscar TV Shop دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5 اتنينات 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك جيت فري جيت فري أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز الله انا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5 اتنينات 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك
آه، بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم من جديد وتواصل اللقاء وتواصل نبض الحياة مع السريان مع الخفقان مع الشريان مع الدقات مع الصمامات مع الدعامات مع كل ما هو جديد ومفيد في طب القلب يتجدد وتواصل نبض الحياة والحقيقة كنا قبل الفاصل بنتكلم عن موضوع مهم جدا وجع القلوب أو بالعربية وجع القلوب وقلنا أن قلوب المصريين هي الأكثر وجعا معنويا وعضويا وهي الأكثر وجعا والأقدم وجعا تاريخيا وقلنا أن أول حالة اتشخصت في العالم مومياء آه، الأميرة آه، آه، ميريت أمون أحمس ميريت أمون ودي اتشخصت أن هي عندها آه، مرض وتصلب في الشرايين التاجية ودي كانت من 3500 سنة يبقى دي أقدم حالة في العالم آه، بأمراض الشرايين التاجية وقلنا برضو أن هو يعني طبيعة الحياة بتاعتها واحدة أميرة في القصر الفرعوني أكيد كانت حياة مرفهة وكان في أنشطة رياضية وكان في غذاء متوازن يبدو أن الحالة النفسية كانت متوترة وعلاقة الحالة النفسية بوجع القلوب وبأزمات القلوب يمكن أنا لا أمل ولا أكل من تكرارها لأنها أصبحت يعني شاغل العصر وهاجس العصر وعلاقة الأزمات القلبية بالحالة النفسية والتوترات لخصها المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الجامع المانع الماتع في كلمة واحدة عندما قال لا تغضب كوصية جامعة يعني يمكن تنفع دستور لصحة القلب وصحة الحياة في الدنيا ويفيد أيضا في الآخرة لأن الغضب مش بس بيعمل أثار معنوية وعضوية على قلب الإنسان لكنه قد يؤدي أيضا إلى الضرار اجتماعية خطيرة لما بيتفاقم الغضب والانفعال والتوتر وتحدث الصراعات والمشادات والمطاحنات والحروب والاقتتال يعني بيتهتك نسيج المجتمع إذا الغضب وصية جامعة والامتناع عن الغضب دي يعتبر يعني سر الحياة الصحية السليمة لأن الغضب بيؤدي إلى تفاقم حالة الجهاز العصبي السمبثاوي وهذا الجهاز معروف عنه أنه لا ينشط إلا في أوقات الأزمات والحروب والقتال حتى بنعلمها لطلبة الفسيولوجي في أوائل كلية الطب في سنة أولى نقول له ده بتاع الثلاثة F fear fight and flight الخوف والفزع والقتال والحرب والطيران لما الواحد بيكون هيطير بقى لفوق تبدأ قلبه ضرباته تزيد ويبدأ ضغطه يرتفع ويبدأ حدقة العين توسع ويبدأ زيادة افراز هرمون الأدرينالين والنور أدرينالين ودول بيعملوا تقلص في الأوعية الدموية والشرايين وأحيانا بتؤدي إلى قصور في الدورة التاجية وأزمات قلبية والعياذ بالله عندما يكون هناك مبالغة في الغضب والتوتر والانفعال والقلق لذلك المولى عز وجل كي لا تأسوا على ما فاتكم المبالغة في الأسى والحزن والبكاء على اللبن المسكوب والتشاؤم والنظر والتركيز على نصف الكوب الفارغ دون التركيز على نصف الكوب الملآن كل ذلك يؤدي إلى أزمات قلبية في مقتبل العمر وريعان الشباب قبل أن تتوافر كل العوامل المؤدية إلى تصلب الشرايين والأزمات القلبية اتصال جديد ندى السلام عليكم وعليكم السلام أهلا يا ندى
الحمد لله أهلا أنا بك.
كنت دكتور من عندي كام سنة؟
عندي 27 سنة بتسالي عن نفسك ولا حد من الأسرة بتاعتك؟
أيوة من نفسي إيه بقى سنة حالتك؟
ونص عملت عملت عملية لتغيير الصمام الميكرالي استبدال المترالي؟
اه صمام صمام نسيجي حيوي ولا صمام صناعي؟
لا صناعي وكنت صلحت معاه الثلاثي صمام صناعي؟ ها؟
الصمام الميكرالي اتغيرت أيوة أنا بقول يعني بصمام صناعي ولا بصمام حيوي لأن في صمام صناعي صناعي صناعي اللي هو بالليل في سكون الليل وهدأة الليل تسمع الدقات بتاعته كأن صوت منبه شغال زي ما نبدأ أيوة طيب بالظبط كده الثلاثي الصمام خلي بالك لازم تتابعي الصوت ده لأن الصوت ده مهم جدا وتبقى عين آه، ودنك معاه وانت بالليل عشان ده معناه ان الصمام شغال كويس قوي اي تغير في الصوت ده ان هو يضعف او ال- النبض الايقاع بتاعه يختل او الريتم بتاعه يتغير او يتبدل ده معناه ان في مشكلة في الصمام طيب بتاخدي ادوية سيولة ايوه يا دكتور ايوه يا دكتور وكنت صلحت معاه الثلاثي كمان الثلاثي وبعدين رحت بعد سنة بعد حوالي سنة بالظبط رحت تعبت تاني فرحت كشفت عند الدكتور راح قال لي الصمام الثلاثي لازم يتغير الثلاثي فيه ارتجاع ايوه في ارتجاع طب ما اتعملش ليه في العملية الاولانية ما انا صلحه لي الدكاترة يعني اتصلح وما ينفعش التصليح ما نفعش ايوه راحوا قالوا لي لازم يستبدليه تاني ده عامل لك بقى تورم في البطن وتورم في الرجل و... يعني رجليكي ورمانة في مية في رجلك ومية في بطنك تسقى انا يا دكتور عملت قال لي لازم تستبدليه بواحد تاني يعني صناعي الكبد اخباره ايه
ما الحمد لله دكتور كويسة الكبد الكبد بيتاثر بالصمام الثلاثي لما بيحصل ارتجاع شديد في الصمام الثلاثي ممكن الكبد يحصل فيه احتقان
ايوه يا دكتور هو قال لي لازم تستبدليه تاني لازم تستبدلي واحد طيب ايه المشكله ما تعملي العمليه خايفه من ايه ما انت لسه من صغيره اربع شهور ليه
عملتها من اربع شهور بالظبط عملتي العمليه الثانيه كمان ايوه طيب الحمد لله قمتي كويسه الحمد لله كويس طيب ايه المشكله حاليا سؤالك انا كنت صلحته بصمام نسيجي بالثلاثي ما هو الثلاثي لازم يبقى نسيجي ما عملوش منه صمام صناعي الثلاثي بيبقى نصا- آه، صمام نسيجي اما الميترالي فده صمام صناعي والاورطه صناعي السيوله السيوله كويسه الحمد لله وكل كام كام لازم تكون اعلى من اتنين ايوه ال INR لازم تكون عندك اعلى من اتنين وتعملي التحليل كل شهر بانتظام شديد يا أنا ندى الشهر اللي فات عملته طلع ثلاثة ونص تلاتة ونص عالي شوية ممكن تقليل الجرعة
أنا باخد عشرة ونص مرة لا قليلي شوية يعني انا عايزه مثلا أنا تلاتة كنت خدي عشرة كفاية بلاش عشرة ونص دي بتاخدي اسبرين كمان اطفال معاه لا هو النرفان بس وأدوية تانية طب سؤالك عن ايه بس يا ندى انا عايز اعرف انا سؤالي بس يا دكتور ان انا كنت عايزه يعني ازاي احافظ على نفسي عشان عندي قلق طب برافو عليك وخايفه خالص دايما اقول الوقت خايفة من ايه؟
كمان انا خايفه من اي تعب تاني انت انسة ولا متزوجة لا متزوجة يا دكتور بس آه، خلفتي؟
من حكاية الحمل وال- خلفتي قبل كده أيوة خلفت بس كام؟
اتوفت ما جعدتش ها عندك اولاد كام
لا يا دكتور ما أنا خلفت بس ما ما عاشتش يعني توفت اجهضت يعني ما عندكيش اولاد دلوقتي لا أنا كنت خايفة من بتفكري في الحمل أيوة عضله القلب البطين الايسر كام في الميه
مش عارفة يا دكتور هو جنبي كويس يعني أمورك مش ظابطة وكويسة خالص مش زي لا بصي يا بصي يا ندى بصي خلي ركزي معايا مهم جدا قبل ما تفكري في موضوع الحمل ربنا يرزقك ان شاء الله لازم تطمني على كفاءة البطين الايسر لو طلعت كفاءة البطين الايسر كويسة في ال range الطبيعي او النطاق الطبيعي والمدى السليم التي تعينك على آه، تسع شهور حمل آه، بجنين بدورة دموية موازية بقلب موازي بطاقة زائدة بمجهود وتحميل على القلب ممكن تحملي بدون مشاكل لو اتضح ان لا قدر الله في ضعف او تراجع او ترهل او تمدد في عضلة البطين الايسر نتيجة آه، روماتيزم القلب والتعب القديم في الصمام يبقى موضوع الحمل ده نحتسبه عند الله لو القلب أيوة يا مناسب دكتور.
في طريقة معينة بصي لأدوية السيولة زي ما احنا كان لسه اخ بيتصل من السعودية عشان أيوة، ما أنا زوجته عارفاها.
لازم أيوة نبدأ طبعا عارفاها يا دكتور لما تنوي على موضوع الحمل لازم نعمل الأدوية بطريقة معينة يعني أدوية السيولة دي لها طريقة معينة هتتاخد بيها 10 مللي جرام مش هينفع تاخديهم في الثلاث شهور الأولى لأن دي جرعة كبيرة جدا احنا لغاية خمسة ممكن ندي لكن 10 دي ممكن تعمل لا قدر الله تشوه في الجنين أنا كان سؤالي يا دكتور مم.
لو سمحت كان سؤالي يا دكتور إزاي يعني أحافظ على نفسي إيه النصايح اللي طيب حضرتك خلاص ده سؤال مهم جدا ده سؤال مهم جدا اتفضلي اول حاجة بالنسبة للمحافظة على نفسك يا ريت آه، تنظمي الاكل بتاعك تبطلي الاكل اللي فيه ملح زيادة او مخللات لان دي بتعمل زي نوع من آه، تحميل على آه، القلب وعلى الصمام اللي هو كان already او كان مجهد آه، طبيعيا آه، نتيجة الروماتيزم السيروي تاني حاجة تاني حاجة الحقنة بتاعت البنسلين طويل المفعول لازم تاخديها بانتظام شديد كل اسبوعين بغض النظر عن سن الكام لان وجود روماتيزم في القلب في آه، السن بتاعك ده وصل الى آه، ارتجاع وضيق في الصمامات آه، التي يعني استوجبت عملية قلب مفتوح للاستبدال الميترالي والثلاثي ده معناه ان عندك نشاط روماتيزمي متكرر يبقى في الحالة دي البنسلين طويل المفعول ما تبطليهوش خالص مدى الحياة هتلاقي ناس كتير يقول لك لا الكلام ده مش موجود في الكتب انا بتكلم كلام من واقع الخبرة العملية ومن واقع المجتمع المصري الذي يعاني من الحمى الروماتيزمية بطريقة شبه متوطنة زي ما قلت لحضراتكم قبل كده أوروبا والعالم آه، من سنوات كانوا بيحتفلوا بانقضاء وبانتهاء وبالقضاء على الحمى الروماتيزمية في بلدهم وهم حتى في إحدى المؤتمرات في أحد المؤتمرات الكبرى في كان في برشلونة وحضرت معاهم كانوا عاملين آه، زي آه، قاعة وسيشن وجلسة وندوة حوار على أطباء إفريقيا لستم وحدكم في علاج الروماتيزم القلب احنا معاكم وهنمدكم بالدعم الأدبي والمعنوي والمادي آه، في آه، موضوع روماتيزم القلب وأبحاثه وعلاجه إذا هتستقي معلومات روماتيزم القلب من أطباء القلب المصريين وبعض الآسيويين في الهند برضو عندهم مازال وبعض الأفارقة لكن المراجع الأوروبية التي آه، بتذكر اللي هي Jones criteria اللي الطلبة بيتعلموها في آه، كلية طب في مثلا السنة الرابعة والخامسة في دراسة الباطنة دي لو الواحد استنى عشان يشوفها يبقى نص الحالات مش هيشوفها لأن احنا عندنا الحمى الروماتيزمية بت- بتأتي بطريقة متحورة وصامتة وساكنة وفي أحيان كثيرة جدا بيجي لي الشاب أو الفتاة عنده ضيق شديد أو ارتجاع شديد في الصمام نتيجة الروماتيزم وبعد كده أسأله عن تاريخ الحالة يقول لي عمري ما زور التهب وعمري ما خدت البنسلين وعمري ما جالي حمى روماتيزمية إذا الاعتماد على آه، هذه المواصفات اللي عشان أشخص روماتيزم يبقى أنا هفقد حالات كثيرة جدا وهيجي لي العيانين بعد كده عندهم مشاكل في القلب لذلك آه، لازم الحقنة تستمر كل أسبوعين آه، ثالثا والأهم هو دواء السيولة وده لازم نسبة السيولة زي ما قلت لحضرتك من 2 ل 3 ما تزيدش عن كده ولو فكرت في الحمل لازم آه، تظبطي السيولة قبل الحمل وداخل الحمل وبعد الانتهاء آه، من الحمل وإن شاء الله ربنا يطمن عليكي ولازم تعملي موجات صوتية كل ست شهور للاطمئنان على عضلة القلب وكفاءة البطين الأيسر عشان لو في أي لخبطة لا قدر الله آه، لازم آه، تلحقيها بدري ايضا متابعه الصمام ب- زي ما قلت لك تحاول تسمعي الدقات بتاعته بالليل لو لقيت اي لخبطه او ان الصوت بتاعه بدا يضعف او النغمه بدات تتغير يبقى لازم تتجاهي فورا ولو حصلت اعراض مفاجئه مثلا زي آه، نهجان شديد او هبوط او آه، اختلال في كهرباء القلب او تسارع في نبض القلب ايضا تتوجهي للطبيب المختص وربنا يطمنا عليك يا ندى ان شاء الله اتصال جديد طيب الاتصال آه، فصل ويا ريت يعاود الاتصال بنا ثانية وكنا بنتكلم على وجع القلوب واحنا قلنا ان الشريان التاجي الذي هو تاج على القلب من ناحية الشكل وتاج من ناحية المعنى دايما بيقولوا لي انت بت- بتصفه وصف يعني فيه رقة ورومانسية أيضا القلب هو عضو حساس ورومانسي ومفكر وفيه 40 ألف خلية عصبية تتناغم تتواءم تتفاعل مع المخ وذاكرة القلب هي الذاكرة الموازية للمخ هو المخ الطرفي في الحقيقة ونشاط القلب يبدأ قبل نشاط المخ يعني القلب يبدأ في الضخ والدق والدوران والإنسان في الأسبوع الثالث جنين في ظلمات الأرحام بينما المخ يتأثر يتأخر عن ذلك كثيرا طيب نشوف الاتصال وبعد كده نستأنف الحوار أحمد السلام عليكم السلام أهلا يا أبو حميد الصديق الدائم الأبدي البرنامج الحمد لله الله يكرمك ازيك يا أبو حميد كرمت يا دكتور الله يحفظك بالنسبة للدهون الثلاثية الكوليسترول كتير ما بتسبب
اللي هو دهون الكوليسترول اه صح في الشرايين وبتأدي لجلطات حضرتك صح النمط حضرتك ان الطبيب بيدي للمريض مثلا دواء زي الليفانتين 600 او تمام يمشي عليه لمده شهرين وبعدين يعمل لا ما ينفعش الكلام ده انا هو السؤال ده يا دكتور انا كنت عايز ما ينفعش هل ممكن المريض مش نازل برد طالما بياكل طالما بياكل ومتعود ان هو مثلا ايه في دهون بتترفع معاه في اثناء اليوم واثناء واجباته هل ممكن ان هو يمشي على حرق الدهون ده ماشي معاه مباشره يعني والله يا احمد انت دايما تسال اسئله يعني في الصميم حضرتك ممكن آه. ممكن حضرتك تدي نظام غذائي معين سواء يوميا او اسبوعيا حاضر حاضر ان احنا ده سؤال مهم جدا احمد يمكن بيركز على الطب الوقائي والوقايه من امراض القلب طيب قبل ما اجاوب على سؤال احمد المهم عن الكوليسترول والوقايه والاعتماد على الوقايه احمد بيحب ان هو يتجنب الادويه بقدر الامكان لكن يا احمد في احيان كثيره جدا بنضطر ان احنا نصف الادويه والعقاقير ونكتب روشتات طيب هناخد اتصال ده وبعد كده اجاوب على السؤالين
السلام عليكم عليكم السلام مساء الخير يا دكتور معاذ حسنين من الشرقيه مع حضرتك اهلا يا معاذ عندي 54 سنه يا فندم أربعة 54 سنه 50 سنة ربنا يديك الصحة وطول العمر الله يبارك فيك ويخليك آه. أنا من حوالي سنة ونص تعرضت لجلطة في الشريان التاجي وكنت بعد ثلاث ساعات في العناية المركزة كويس يعني رحت في أول ست ساعات خدت العقار المصيب للجلطة إن شاء الله طب أنت محظوظ كده بفضل الله الحمد لله رب العالمين وبعد كده نصحوني ان انا استريح راحه تامه لمده اسبوعين قبل ما اعمل
القسطره القسطره عملت قسطره قالوا لي مش محتاج لاي توسعه ولا اي دعامات ولا اي حاجه لكن كتبوا لي علاجات واخدت عملت تلفزيونيه كذا مره المهم في بقت في خلال السنه الاولانيه وجع باستمرار بيجي لي في صدري ونغزات وكده ويقولوا لي ان هو ممكن يكون من المعده لا مش من المعده عملت من حوالي ست شهور مسح ذري لقيت في اسكار قالوا لي من 14 ل 16% اه حته من العضله القلب اتاثرت اه ونسبه كفاءه القلب قالوا لي في المسح الذري ان هي 42 استاذ معاذ نعم يا فندم الجلطه كانت في الشريان التاجي الامامي ولا الخلفي؟
طب ثانيه واحده ابني طبيب محل طيب ماشي الامامي يا فندم كانت في الامامي نعم طب في الامامي يعني كده كانت جلطه كبيره طيب الشريان التاجي الامامي في القسطره ظهر فيه ايه طب ممكن حضرتك اكلمه اه اديهوني اكلمه ماشي فندم تعالى اكلمه يبقى انا عايز اطمن بس يا دكتور هل السكار ده بيزيد ولا لا ابني طبيب مع حضرتك ماشي اديهوني حاضر السلام عليكم وعليكم السلام اهلا يا دكتور اهلا وسهلا تخصصك ايه بقى
نعم تخصصك ايه ولا لسه متخرج آه لا GP لسه لسه طيب ده احسن ناس يعني دي المرحله اللي هي الذهبيه اللي انت بتتعلم فيها كل حاجة وتسأل فيها عن كل حاجة وتشتغل كل حاجة طيب قول لي دلوقتي كانت جلطة في الشريان التاجي الامامي anterior myocardial infarction صح اه طيب وبعد كده لما اتعملت القسطره كاتبين ايه على ال left anterior descending او الشريان التاجي الامامي النازل كام في المية الضيق ولا كان مقفول خالص
القسطره تقرير القسطره ايوه قالوا ايه على ال LAD في stenosis بنسبة أو ضيق يعني بنسبة معينة ما كانش في stenosis هو خدت streptokinase بعد ماشي ما recanalized لكن كان في ضيق تحت ساعات الجلطة بتحصل على التهاب بسيط أو تصلب بسيط أو نتوء بسيط atheroma صغيرة وساعات بتحصل على ضيق شديد بعد ما دوب الجلطة اتبين ان في مكان الجلطة حتة كده زي atheroma نتوء داخل جدار الشريان قافل الشريان بنسبة أكبر من 70% في الحالة دي لازم أعمل له 70 أعمل له توسيع بالبالون والدعامة وفي أحيان كثيرة بيكون خادع بيسموه ال eccentric lesion الإصابة اللي هي مش بطريقة symmetric أو بطريقة واخدة كل تجويف الشريان فتشوفه من زاوية من one view وال view الثاني المتعامد عليه ما يظهرش فبعض أطباء القسطرة اللي هم ما عندهمش خبرة يقول لك لا ده حاجة بسيطة وبعد كده تكتشف ان هو بيجيله الأعراض تاني وبيجيله الآلام والأوجاع الدليل ان الحتة دي كلها مش scar وده اللي بيخليني أقول انه إن شاء الله ما يقلقش انه ما عندوش تليف كبير انه لسه في الم لان عاده ال scar لما بيحصل تليف نهائي في العضله ما بيحصلش وجع الوجع معناه ان في لسه حياه في عضله القلب الحته اللي هي متاثره المهم دلوقتي عايزين نشوف هذا الاسكار او هذه الحته اللي ما بيوصلهاش دم كفايه الشريان بتاعها اخباره ايه يعني انا رايي ان القسطره لازم تتعاد في مكان اكثر تخصصا لان واضح ان ما تشخصش صح من اول مره بدليل وجود هذا الاسكار وهذا الالم وهذه الاعراض المتتابعه بعد القسطره معناها ان لسه في ضيق حرج في احد الشرايين التاجيه محتاج تدخل قبل لا قدر الله ما يحصل في جلطه تاني والعياذ بالله النقطه المهمه والسؤال بتاع والدك ان هو هل الاسكار ده ممكن يقل طالما في الم يبقى في حياه يبقى لو هو هذا الاسكار يبقى لو هذا التليف أو هذا الإسكار أو هذه الندبة نتيجة ضيق في الشريان ووسعنا الشريان يبقى إن شاء الله الحجم بتاعه يتراجع وإحنا شفنا حالات كتيرة جدا مجرد إن إحنا فتحنا الشريان التاجي بدأت عضلة القلب تنتعش وبدأ ال scar أو الحتة اللي هي متليفة حسب ما بان في المسح الذري تقل وعلى فكرة المسح الذري مش دقيق بنسبة 100% في تحديد viability أو حيوية العضلة يعني لو أنت قريت في مراجع الطب الكبرى وفي المراكز العالمية هتلاقي في حاجة اسمها positron emission tomography اللي هو المسح بالبوزيترون هو ده الأدق أما الثاليوم أو المسح الذري بالثاليوم فده بيدي طريقة مش دقيقة فأنا مش عايزه يقلق من حكاية إن في scar وحتة متليفة وجزء 16% من عضلة القلب راح لا أنا يهمني الوظيفة الإجمالية لعضلة البطين الأيسر اللي هو ال ejection fraction كمية الضخ قد إيه المفروض إن هو ما يقلش عن 40% لو قل من 40% يبقى فعلا لسه ما زلنا نعاني من تأثير الجلطة السابقة وما زال أحد الشرايين محتاج إعادة تقييم وإلا لو الشريان مفتوح والعضلة اتأثرت هيبقى تركيزنا على علاج العضلة وإن شاء الله ما نكونش وصلنا لهذه المرحلة وأيضا مهم جدا للحفاظ على هذا ال scar وعدم تمدده إذا كان هناك عوامل الخطورة يعني مثلا إذا كان مدخن لازم يبطل التدخين إذا كان بياكل أكل دسم لازم يبطل الأكل الدسم وإذا كان الكوليسترول عالي وده السؤال بتاع أحمد هتكلم عنه بالتفصيل بعد شوية هنحتاج الوقاية من الكوليسترول وأخذ العقاقير والدواء ليه بطريقة معينة هشرحها بالتفصيل بعد شوية لو كان عنده سكر لازم يظبط السكر بتاعه لو كان عنده ضغط لازم يظبط الضغط بتاعه نرجع للسؤال بتاع أحمد اللي هو الوقاية من الكوليسترول والدهون طيب أخذ آخر سؤال في الحلقة وبعد كده ندي الإجابة النهائية وملخص الحلقة أيوة ألو السلام عليكم وعليكم السؤال أستاذ ناجح وعليكم السلام آه بالنسبة لكبر الصدر عند الرجال يبقى ليه؟ طيب انقطع الاتصال احمد كان بيتكلم على الكوليسترول والدهون الثلاثيه ويمكن انا اتكلمت قبل كده عن الكوليسترول الناس كلها بتفهم ان الكوليسترول ده حاجه ضاره لا الكوليسترول ده اساسا مكون رئيسي في جدار الخليه الحيويه وهتلاقي معظم هرمونات الذكوره الاندروجين وهرمونات الانوثه الاستروجين هتلاقي الكوليسترول ده مكون رئيسي فيها والكوليسترول هي المشكله في عمليه نقله داخل الدم عشان يروح يقوم بالوظيفه بتاعته بيتنقل على هيئه يعني مركبات اسمها lipoproteins البروتينات الدهنيه او الدهون البروتينيه هذه الدهون البروتينيه بتاخد اشكال مختلفه منها الدهون الثلاثيه منها البروتينات الدهنيه عاليه الكثافه ومنها منخفضه الكثافه الخطوره في حاجتين اللي هي منخفضه الكثافه ان هي ترتفع والدهون الثلاثيه ان هي ترتفع اما عاليه الكثافه لو ارتفعت فده خير وبركه لان ده بنسميه الكوليسترول الطيب النافع المفيد الذي يساعد على تنظيف جدار الشريان التاجي والشرايين من الدهون أما الدهون عالية منخفضة الكثافة والدهون الثلاثية دي لما بتزيد عن حدها وبالذات اللي هي منخفضة الكثافة لو زادت عن 100 وفي احنا دلوقتي كنا زمان نقول 150 دلوقتي بنقول 100 وساعات بنقول 70 كمان مش عايزينها تعلى خالص لأن هذه الدهون بتعمل زي التهابات في جدار الشريان وزي مطبات ويبقى جدار الشريان التاجي الذي خلقه المولى عز وجل أملس ناعم مبطن ببطانة كالحرير ويساعد في التمدد بتاع الشريان ألم نشرح لك صدرك يعني منشرح متمدد متوسع بصفة دائمة بتحصل في هذه النتوءات والتصلبات اللي بنسميه تصلب الشرايين وبيعمل قصور في الشرايين مش قصور بالكاف يعني كسر أو كده لا قاصرة يعني بتبقى الدورة التاجية قاصرة عن تغذية عضلة القلب بكمية الدم الكافية لأن الشريان بتاعها بيضيق تخيل أنت مثلا عندك ماسوره قطرها 4 مللي وبعد شويه بقت 3 بعد شويه بقت 2 يبقى كميه الضخ هتقل ده اللي بيحصل بالظبط في حالات قصور الشريان التاجي الذي يؤدي الى الذبحه الصدريه لما بيكون القطر الرئيسي بتاعه متمدد ده جميل جدا لكن لما يبدا يضيق يبقى 3 2 واحد ونص يبقى احنا كده وصلنا 70% او 80% ضيق في الشريان في بعض الحالات بتوصل 99% او 100% لما يكون في جلطه بتقفل الشريان التاجي ودي بتظهر على هيئه جلطه الشريان التاجي الحاده اذا الكوليسترول اذا توقيناه من البداية آه، هتبقى حاجة كويسة جدا والوقاية من الكوليسترول آه، ممكن الواحد يعرفها ازاي لو الواحد بدأ الوزن بتاعه يزيد يبقى ده يتوقع ان الدهون بتاعته بدأت تزيد لو الواحد كان رشيق جدا وما عندوش آه، البطن او الكرش آه، وبدأ يظهر عنده الكرش وتجمع للخلايا الدهنية في منطقة البطن دي بتبقى خطيرة جدا وممكن تؤدي الى الدهون الثلاثية او ارتفاع الكوليسترول منخفض الكثافة الضار والوقاية من الكوليسترول قبل ما ناخد الادوية آه، دي مهمة جدا يعني الوزن لازم نحافظ على الوزن بتاعنا يعني الرشاقة المصريين القدماء والآسيويين آه، كان نسبة الشرايين التاجية بتاعتهم قليلة جدا نتيجة الرشاقة والحفاظ على الوزن لما تشوف الفراعنة والتماثيل بتاعتهم والرسومات هتلاقي كان الجسم بتاعهم ما تلاقيش حتة الكرش دي خالص فعملية الكرش دي من ضمن أسباب أزمات القلب وتصلب الشرايين وارتفاع الكوليسترول أيضا وجبة العشاء أنا دايما بقول وجبة العشاء لو أنت بتكره واحد دي وجبة العشاء المثل اللي أنا بحبه ولا كل كل إفطارك الإفطار بتاعك ده أهم وجبة في اليوم كلها بكل مكوناتها الغداء بتاعك اقسمه نصين نص دي لصديقك ونص بتاعه آه، التاني تاكله يعني اعطي نصف غدائك لمن تحب اما عشاك اديه لعدوك لو واحد بتكرهه اديله العشاء دي وجبة ضارة جدا وخاصة لو كانت الوجبة الرئيسية وخاصة لو بعد يوم شاق وعمل طويل وتروح الساعة 12 واحدة ده ما يبقاش عشاء ده اكل خطير ومضر جدا وتاكل اكله تقيله جدا كانها اكله الغداء وفيها دسم وفيها خضروات وفيها لحوم وفيها حاجات دهنيه عاليه ال- الدسامه وبعد كده تنام بعدها بأقل من ساعة ونص ساعة ده مشكلة كبيرة جدا وبتعمل أزمات للقلب وأزمات في المخ أيضا والدراسات الحديثة كلها ماشية في هذا السياق يعني أكلة العشاء أخطر وجبة وخاصة لو تبعها النوم على طول يعني تاكلها وتنام فمهم جدا عشان تقلل الكوليسترول بتاعك يعني وجبة الع- العشاء بقدر الإمكان تبقى بدري ما تزيدش عن 6 7 8 يعني العشاء maximum ما تزيدش عن كده ولو هتاكل متأخر تبقى وجبة خفيفة ولازم على الأقل ساعتين بعد وجبة العشاء ويمكن المثل البلدي القديم اتعشى وتمشى مهم جدا بعد ما تتعشى آه، ما تنامش على طول لأن النوم على طول بعد العشاء ممكن يعمل أزمات في القلب في نهاية هذه الحلقة التي تكلمت عن وجع القلوب وقلنا المصريين هم الأكثر وجعا في القلوب معنويا نتيجة التطاحنات والصراعات والمؤامرات والمشاكل الاجتماعية التي نشأت منذ آه، عقود واستمرت بعد 25 يناير نتمنى إن شاء الله أن نشهد لها انفراشة قريبة وتعود مصر إلى طبيعتها الآمنة التي وصفها المولى عز وجل يعني القرآن تكلم عن البيت الحرام وتكلم عن مصر الحاجتين اللي قال عليهم ادخلوا مصر إن شاء الله أمين وقال على البيت الحرام من دخله كان آمنا فالحاجتين اللي اتقال عليهم دخولهم مصحوب بالأمان ن- نتمنى أن تعود مصر مصحوبة بالأمان كأنها بيت الله الحرام آه، الحاجة الأخيرة اللي أحب أقولها احنا مش بس الأكثر وجعا معنويا احنا الأكثر وجعا عضويا فأكثر نسبة من مرضى ضغط الدم ومرضى الكوليسترول ومرضى تصلب الشرايين ومرضى السكر وأكثر نسبة من المدخنين آه، موجودة في مصر أيضا ونحن الأعرق تاريخيا في أزمات القلب زي ما قلت لكم آه، الأميرة آه، آه، أحمس آه، ميريت أمون دي تعتبر أول واحدة مصابة بالشرايين التاجية من 3500 سنة إلى لقاء الأسبوع القادم قبل ساعة من الآن وتواصل نبض الحياة والسلام عليكم ورحمة الله